أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وأحبائنا المستمعين في غرفة البالتوك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا بالحضور اليوم كالعادة جناب القمص زكريا بطرس أهلا بيك يا أتسابونا يا اهلا وسهلا يا مرحب
آه، حوارنا بناء مبني على دليل وبرهان مبني على شهادات ووثائق ومفتوح للحوار المضاد تحاورونا فيه ونرد الحجة بالحجة والسؤال بالسؤال وقبل ما نبتدي البرنامج بنسأل قدس أبونا إنه يرفعنا في الصلاة جوار عرش النعم لو سمحت يا قدس أبونا بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا من انتصرت على الموت بقيامتك من بين الاموات ويا من هزمت ابليس على عود الصليب اذ جردت الرياسات واشرتهم جهارا ظافرا بهم في الصليب ايها المحرر للعبيد من سلطان الخطيه ناتي اليك يا سيدنا لكي ما تحررنا من قيود الخطيه وسلاسل ابليس وتطلق المأسورين أحرار تفك عقد النير وتمتعنا بالحرية الكاملة في شخصك شكرا ليك من أجل خلاصك وتحريرك لنفوسنا بارك جلستنا الآن بارك كل نفس مستمعة ومشاهدة وتلامس مع القلوب واعلن ذاتك للنفوس وليتمجد اسمك القدوس في خلاص الجميع لاجل الدم الغالي الكريم وطلبات كافه قديسيك اسمعنا لما ناديك بالشكر قائلين يا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبز الكفاف اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين آمين آمين آمين آه، أحبائي المشاهدين بعد ما رفعنا في الص- في الصلاة آه، بنطلب من الأدمن إنه يدينا الأخ اللي هيقول اختباره النهاردة الأخ علي 28 آه، عشان نشوف عمل الله وقوة الله في تغيير القلوب وتغيير الحياة سلوك وطبيعة ومنهج آه، الأدمن لو سمحت خد المايك واديه للأخ عشان يشارك باختباره شكرا
أيوة.
آه، شكرا جزيلا آه، احمد وشكرا يا بونا وعلي آه، سعيده ان اسمع اختبارك اتفضل معاك المايك
شكرا يا ادهم شكرا يا ابونا على انكم سمحتوا لي بالامتياز العظيم ده وامتياز عظيم عشان مفيش اعظم ان الانسان آه، آه، يعلن عن مجد الله في حياته آه، انا نفسي ومن كل قلبي انه اشارككم بعمل الله في حياتي انا شخص آه، كنت كانت حياتي ضايعه واشعر الان انه الله خلق فيا حياه جديده انا اسمي علي آه، عمري في منتصف الثلاثينات انا متربي في اسره اسلاميه آه، متعصبه جامد قوي ولكن ما عندهاش الادوات او الافكار الاسلاميه العميقه ولكن الاسلام اقدر اسميه اسلام شعبي انا كان قصاد اتذكر ان قصاد بيتنا كان في جامع كنت بصلي للصلوات الخمسه زي اي حد طفل في الابتدائي وكنت دايما بسمع كل يوم تقريبا انه مسيحيين تخش النار حتى لدرجه ان انا في بيتنا كان مره اتذكر وانا في نهايه الابتدائي كان صاحبي مسيحي جه البيت البيت عندي مامتي سالتني ده ايه ده مسيحي ده ولا ايه؟ فمامتي لدرجه ان أنا يعني كسرت الكوبايه اللي هو شرب فيها ومسحت مكانه جامد قوي كان بيجي لي انطباع ان كنت بقرا في المسيحيين كنت بقرا في اكل مع معاهم ده كانت حياتي في الابتدائي والاعدادي لكن بدا التغيير في حياتي آه، معين انه في نهايه الاعدادي وفي بدايه الثانوي بدات اقرا عن آه، فيكتور هوجو شيلر آه، جيتا فكان احساسي بنفسي بقى عالي جدا شخص انا شخص متدين اسلاميا بصلي صلاه الخمسه بصوم ليا افكار كويسه في الاسلام نفس الوقت بدات اخش حياه ثقافيه معينه انا مش عارف ليه سمح الله بالامور ديت انا كنت شخص خجول جدا شخص على حسب ما هم بيقولوا في البيت عندي في العيله علي ده شخص مؤدب شاطر ملتزم متدين قريب من ربنا فكان انا في لما بدات اقرا في مجالات مختلفه كان احساسي بنفسي بقى عالي جدا كنت شايف نفسي ان انا مثقف دخلت مع حياتي وانا في بدايه الثانوي في خطايا معينه انا ما اعرفش ازاي وقعت فيها بس كان كان جوايا صوت قوي جدا انه في الوقت لما ما عاوز اعمل خطيه معينه انا كانت شخصيتي قويه بسهوله جدا امتنع عن اي خطيه ممكن اعملها لكن مع مرور الوقت حسيت ان انا بقيت عبد امر معين كنت بعمله وبسهوله كنت ب... ما بعملوش لكن مع مرور سنين معينه بقيت عبد بقى كان عندي صوت قوي بيقول انت خاطي انت خاطي انا كان اسلاميا كان عندي احساس رهيب بالذنب ليه يا علي انت كده انت بتصلي وبتصوم ومؤدب وشاطر وكل حاجه ايه اللي ايه اللي حصل في حياتك كان الصوت ده كان قوي جدا في حياتي الشيء الغريب انه حتى وانا حياتي في الجامعه كان واصحابي في الجامعه ما يعرفوش الدائره الثانيه اللي انا دخلت فيها واصحابي في الدائره الثانيه ما يعرفوش الدائره الاولانيه اللي هي الالتزام الاسلامي فبلدي كده كنت لابس ماسك بدات اصلي اسلاميا اكتر و... وفي اعتكاف كنت بعمله في الجامع وبدات اخش مجموعات مش جامعات اسلاميه لكن مجموعات اسلاميه كنا بنخش على البيوت على القهاوي اقول للناس ليه ما بيصلوش ليه ما بيصوموش كده انا كان عندي احساس انه انا الوحيد انا الوحيد الخاطي لكن الناس الاكبر مني اسلاميا كان عندي كان عندي احساس ان هم stars او نجوم متلألئه في في السماء يعني دول مش مش خطاه لكن لما
الصوت
cutting voice
كبرت شويه في الوعي ودخلت بيوتهم واحتكيت بيهم بقيت تقريبا شبه الوقت اكتشفت المجتمع اللي انا قاعد فيه مش اقل مني خزاره ثقتي في نفسي اهتزت وثقتي في المجتمع الاسلامي اللي فيه اهتزت انا قلت يا رب ايه ايه القصه يعني المشكله منين اصلا يعني فبدات التزم اسلاميا اكتر من ناحيه ان اقرا اسلاميا عصر الاسلام الاول وحياه ابو بكر وعمر قبلهم طبعا محمد آه الله عظيم قوي ليه؟ لانه انا لو قريت القصص دي قبل وقوعي في الخطايا ديت كنت هقراها بعقل مغيب لكن الله سمح ان اخش الخطيه بعمقها عشان احاول واقرا المنطق الحياديه فانا فعلا كنت بقرا القصص والتاريخ الاسلامي القديم ده بشيء من الحياديه اكتشفت حاجه غريبه جدا مع ان الاسلام انتشر بالسيف ومحمد اتجوز كتير بس كانش عليها ازمه كبيره الازمه انه انا كنت بنفعل جدا ما الاقي انا واصحابي المسلمين بنتخانق في الجامع او صوتنا عالي اكتشفت محمد نفسه حتى الحديث الافك انه اصحابه اللي هم الاوس والخزرج رفع السيوف على بعض رفع السيوف على بعض وده كان شيء هامج جدا ده كان عملت معاه شوك او صدمه كبيره ازاي دولة اللي رفعوا لواء الاسلام واللي نشروا الاسلام اللي انا مؤمن بيه ايمان غير عادي شاف منهم اكتر منها همجيه يعني فلقيت الموضوع كله بقى زي تابو او حاجه كده دogma انا يعني خدتها حاجات مسلم بيها طبعا ده كان اكتر او اكبر صدمه في حياتي وانا كنت في نهايه الثانوي يعني طبعا ده انا عايز اوصف ليكم حياتي في الوقت ده شخص ملتزم جدا اسلاميا شخص واقع جدا في الخطيه شخص عنده عدم ثقه في نفسه في المجتمع وفي الاسلام لكن كان عندي شيء لسه سؤال بيتردد جوايا القران انا كنت شخص مؤمن بالكلمه وبقرا كتير قوي فالكلمة ليها يعني لها دور في حياتي قوي جدا أنا بقيت أسأل نفسي ليه أنت يا علي مؤمن بالقرآن فاكتشفت حاجة غريبة جدا إنه أنا مؤمن بالقرآن عشان السجع والجناس والتورية وال... والبلاغة القوية اللي فيه و... فاكتشفت أهم حاجة إن أنا عشان مؤمن بالكلمة فالكلمة دي بتصير فيها شجن كبير قوي وحاجة تانية آه القرآن مكتوب بشكل فيه مباشر يعني مش زي الكتاب المقدس الكتاب المقدس مكتوب بشكل غير مباشر الله بيتكلم على فم موسى وموسى بيبلغ ده للشعب على القرآن كان بشكل تلقائي بحس ان انا الله بيكلمني مباشرة فحس ده كان احساس مزيف ليه لانه حسيت ان الله بيكلمني مباشرة لكن حياتي لسه سودة حياتي ما اتغيرتش فكان صوت ظهر جوايا فجأة وقوي جدا انا كنت بصلي سنين اسلاميا بالدموع كنت بعتكف وقت طويل قوي حياتي ما اتغيرتش ايه الازمه فاكتشفت فعلا ساعتها انه كلمه الله هي بتتغير مش اللي انا اعبد بيها واتهلل بيها واسقف وليها واسجد ليها لكن في مصلحه ان هي تغير النفوس لانه الله هو معاه الكتالوج بتاعي آه، كلمته مش عارفه تحل الكتالوج ده صعب قوي وانا كنت آه، متاكد و ان انا كنت امين مع ربنا سنين طويله عايزه امتنع من ضعف البشر اللي فيا ده فانا سبت الاسلام في الوقت ده يعني بس كانت حاجه صحيحه قوي طب ما أصل ليه؟ لانه لما الصوت جوايا بدا يقول انت مش مسلم معنى كده انت في النار يعني ما عنديش انذر واي ما عنديش طريق تاني فكان شيء صعب لانه المسيحيه في الوقت ده عندي آه، مزيفه و- ودين اتنسخ بالاسلام لكن طب ايه إيه الحل يا ربي؟ فانا قعدت ادخل واقرا كتب مختلفه تانية عن شيلة كملت الكتب التانية ديت آه، قعدت في كام سنه حياتي ضايعه مش مسلم مش مسيحي مش مفيش حاجه خالص بعدين انا مشيت في, في, في وانا ماشي مره اشتريت كتاب مقدس آه، يعني شراء الكتاب المقدس مش دين مؤمن بيه في الوقت ده لانه انا عايز اطلع بره نفسي شخص ميت شخص ضايع كان انا اقرا كتاب مقدس كان- كما لو قصه قصه زي بؤساء احد ابن سردان ف- بدات بانجيل متى انا في الاول عايز اقول لكم حاجه انه آه، كنت بسمع آه، ايات مقدسه من كتاب مقدس بت- آه، خارج عن سياقها فانا كنت مشبع عن الكتاب المقدس فيه تناقضات رهيبه ف- لأول مرة في حياتي وأنا بقرأ الكتاب المقدس في إنجيل- بداية من إنجيل متى آه، آية عظيمة جدا هي موعظة جبل أحب وأعدائكم ما تتخيلش قد إيه أنا استجبت للكلمة دي آه، لكن برضه الموعظة على الجبل ما غيرتش حياتي أنا أعجبت جدا بكلمات المسيح لكن أنا كنت شخص بدور على غفران وقوة روح القدس في حياتي فأنا قريت إنجيل متى ومرقس و... ولوقا لكن بداية اختبار أو لحظة اختبار بالتحديد إنجيل يوحنا إصحاح الثامن آه، آه، كان المرأة اللي مسكت بذات الساعة أنا شخص كنت ضايع في الوقت ده شخص ميت مستني الموت سواء أنا في حياتي أو في- في بعد ما أموت فأنا كنت القصة أول مرة أقراها في حياتي فكنت آه، أول ما شفت المرأة اليهود مسكوا مرأة ودخلوها أمام المسيح ف- ف- فأنا كنت في الوقت أول مرة في حياتي أحس إنه أنا المرأة دي أنا الخاطي مش الخاطية وكان في يهود حوالين المرأة أنا شفت فعلا الناس اللي أخطأت فيهم في حياتي وإحساسي بالدينونة قصادهم اللي غلطت في حياتي واللي انا غلطت في حياتهم لقيت المسيح كان بيكتب تحتيهم كلمات مش مفهومه بالنسبه لي لكن الوح- الحاجه الوحيده كنت متاكد منها انه ما في اول مره في حياتي مش لاقي حد بيديني احساس رهيب انا اول مره في حياتي احس زي الطفل بقيت اتهلل واتنطط كان انا بعلم النفس بمنطق والاسلام آه، ما كنتش لاقي الغفران كنت احساس بالدينونه ان انا خاطي لاول مره في حياتي احس بالغفران تخيلوا قوة الغفران اللي أنا خدته ده ادتني إيمان المسيح ده الله يعني من خمس دقايق بالتحديد ما كنت مؤمن إن المسيح اللي قصادي ده كان نبي لكن قوة الغفران اللي خدتها عرفت إن هو ده الله الوحيد اللي بيدي الغفران عايز أقول لكم تاني حاجة آه، آه، خدتها في اليوم ده إنه التجسد حس... أنا كنت قرفان من نفسي خلقت بشر ليه بحقد على الناس؟ ليه الناس بتحقد عليا؟ ليه القتل؟ ليه الدمار؟ كنت قرفان خلقت بشر وكنت قرفان من الناس وما بحبش نفسي وما بحبش الناس المسيح للمجد لما امنت لحظات معينه انه الله ساكن في الجسد بقيت مكسوف من نفسي انا عرفان من الجسد إن المسيح ساكن فيه ما تخلوش انا خدت شفاء الهي في نفسي في اللحظه ديت عايزه اقول لكم انه آه، حياتي مع قد ما كنت حياتي ضايعه وكنت سنين طويله بحارب ان حياتي تتغير بأسلو- حاجات معينه بسهوله جدا بطلب من رب يا رب غير في الامر المعين ده بلاقي قوه عجيبه عايز اقول لكم قوه روح القدس انا شخص كنت مستني ومنتظر وعطشان من قوه روح القدس عايز اقول في تفاصيل كتيره لكن غالبا الوقت خلص وانا بشكرك يا ادمن تاني وابونا على تحت الفرصه ديت وشكرا
شكرا جزيلا عزيزي آه، بس احب برضو انت لسه فاضل لك وقت آه، تيالي آه، يسعدنا ان احنا نسمع طيب ماذا بعد لقائك مع المسيح وفرحة قلبك بالغفران آه، حصل ايه بعد كده بقى يعني مع اصدقائك مع اهلك مع بيتك هل اعلنت انك انت مسيح ولا لحد دلوقتي انت ما اعلنتش بحكمة ومع التحفظ من التفاصيل لانك انت بينت في اول الاختبار البلد اللي انت فيها واللي انت عايش فيها وانت عارف ان في اسود متوحشه آه، الى الان في المحروسه علشان خاطر تفتك بكل انسان يمارس حريه رايه وحريه عبادته فاحنا خايفين عليك من هذه الوحوش الكاسره خصوصا ما- مباحث هلاك الدوله قصدي امن الدوله يعني ف هم دول الاسود المتوحشه اساسا ونخاف عليك منهم فبلاش التفاصيل بالاسماء لكن انا عايزين ايه اللي حصل لما انت قابلت النور والنعمه والغفران في حياتك عملت ايه وتاثير اهلك ايه واصدقائك ايه وهكذا فاتفضل قدامك دقيقتين ثلاثه تخاطبنا فيها لو سمحت معاك المايك يا ادمن
أدمن لو سمحتي ادي الأخ علي المايك مرة تانية ويقول لنا في عجالة شكرا يا أبونا على هذه الفرصة مرة تانية أنا زي ما قلت قلت من شوية أنا في البيت عندي أعلنت بشكل الله مش المسيح اللي هتصلب لك على محبة الله وغفرانه ما أعلنتش بطريق أو أعلنت بطريق غير مباشر لكن الأمر كان في مجد غير عادي مع أصحابي يعني في ثلاث أصحابي كانوا عايشين معايا حياة الخطية القديمة فالثلاثة اتغيروا لما لقوا في حياتي تغيير مشكلتي في أهل بيتي إن أنا كنت لابس ماسك في الأول فهم كانوا من الأول خالص مش شايفين جمال علي الخاطي لكن شايفين علي المتدين علي المؤدب مع انه انا في الوقت ده ما كنتش كده خالص هم ما شافوش النقله الكبيره ديت حتى كذا مره بقول لاهل بيتي انا حياتي اتغيرت بشكل اعمق هم يقولوا لا لا لا لا انتوا كلكم بتمثلوا حتى المسيحيين اللي حوالينا بيمثلوا آه لكن في ثلاث اصحابي آه فعلا حياتهم اتغيرت واتعملوا اها بارك اسم الله امين آه بس يا ابونا شكرا فانا محتاج صلاه قدسك امين امين وانا شايف عايز اقول قدسك حاجه ثانيه يعني أفضل. انا من زمان 10 سنين ما كنتش اقدر اواجه امين شرطه آه. ما دي الحاجات اللي برضه اللي اتغيرت في حياتي دلوقتي انا مستعد اواجه الدوله كلها لانه انا شايف ان حياتي اتغيرت عندي احساس بالمسؤوليه بقى عالي جدا لتاني مره يا ابونا انا محتاج صلواتك محتاج وانا عايزه يعني اقول قدسك تاني ان انا في جسد واحنا في تعاون رهيب بينا وبعض بس يا ابونا فمحتاج صلوات رائع رائع نشكر الله احبائي آه بعد اذنك اتفضل يا تشابون اتفضل يا تشابون طيب شكرا هذا مثل ايضا جديد من آه معرفه الله عن طريق الدراسه والعقل والمنطق بنشوف تدخلات بالرؤى والاحلام وبنشوف دراسات ومنطق وتفكير وهذا مثل رائع بالتفصيل والتدقيق كيف تقابل مع المسيح من خلال نظرته داخليا الى حاله الخطيه اللي هو عايش فيها والاحساس بالذنب الداخلي والبحث عن طريق للخلاص من هذا الكابوس ووجد هذا الطريق في شخص المسيح الذي غفر لمن امسكت في ذات الفعل الزنا وكانوا عايزين يرجموها ويموتوها وقال لها أولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي مغفورة لك خطاياك المسيح محب مستعد يغفر لك خطاياك لو فعلا قبلته مخلص وفادي ليك النهاردة زي ما حصل مع أخونا علي ويكون مش بس الثلاث أصدقاء بتوعه اللي هم شافوا التغير وتحولوا لكن أصدقاء كثيرين أيضا على البالتوك وفي قناة الحياة, الحياة الآن في سماع هذا البرنامج ربنا يلمس القلوب ويغير الحياة وتحصل على حياة جديدة أمين شكرا جزيلا يا أخ علي أمين شكرا أتسابونا وأخ علي أتسابونا هيرفعك في الصلاة ودايما هيفتكرك عشان يديك حكمة وقدرة على مواجهة الصعوبات اللي ممكن تواجهك كأي إنسان مؤمن جديد في الإيمان الرب يبارك حياتك ومبروك عليك الخلاص بننتقل دلوقتي للجزء الرئيسي من البرنامج وهنسمع أتسابونا بيكلمنا عن الخلاص الخلاص موضوع يهمنا جميعا لأن إحنا ملناش وجود من غير الخلاص وخلاصنا جاي من فدينا ومخلصنا يسوع المسيح اتفضل يا أتسابونا شكرا أنا اتكلمنا في السابق عن جوانب عديدة للنعمة ومن جوانب النعمة الخلاص بمعنى الفداء والتبرير والنهاردة هنشوف الخلاص بمعنى التحرير إنسان مقيد بقيود الخطية فك أسرنا أطلق المأسورين أحرارا وفك عقد النير المسيح مخلص من سلطان الخطية زي ما شفنا في اختبار فيكتوريا كانت بتشرب مخ- مخدرات ودخان وإلى آخره حررها وأخونا علي أيضا دلوقتي الخطية اللي كان بيعملها ودور في القرآن على طريق للخلاص بيحافظ القرآن وبيقراه لكن لا زال مكبل بقيود الخطية عندما تقابل مع المسيح فك أسره وأطلقه حرا إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا فهنتكلم عن كيف يعطي المسيح تحريرا للنفوس المأسورة ولعلك تتحرر في هذا المساء بنعمة الرب وهذه صلاتنا إليك أمين صلاتنا من أجلك يعني إلى الله من أجلك مفهوم التحرير يعني إيه التحرير يعني الإنقاذ الخلاص هو الإنقاذ يحرر الإنسان مما هو مستعبد له إيه العبودية دي بقى أول عبودية أول نوع من العبودية هي العبودية للشيطان العبودية للشيطان شوف يا سيدي في رسالة بطرس الأولى صح خمسة وعدد ثمانية يقول إيه يقول إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو ده العدو الأكبر الشيطان عايز يبتلع لكن شكرا لله اللي بيدينا الحرية من هذا العدو الشيطان في رسالة روميا صح 16 وعدد 20 يقول وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا نعم.
لأنه مكتوب عن المسيح أنه لما ارتفع على الصليب أشهر الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا يعني إيه؟ يعني فضحهم مهم. نعم ظافرا بهم في الصليب وسحق رأس التنين وهو على الصليب بحسب الوعد القديم للحية بيقول لها أنت تسحقين عقبه الصلب مهم.
ولكنه يسحق رأسك مهم.
ده عمل المسيح وبهذا يحررنا من غول كبير أسد زائر الاحتماء في المسيح سمعت تشبيه لطيف قوي أن الشيطان كلب في يد المسيح مربوط نعم بسلسله لكن لا يتعدى مستوى السلسله لو حب يتهجم على حد من اولاده مربوط من رقبته يشده نعم قال له تعالى هنا الى ان ياتي يوم لا ينتج انت مقيد نعم الله في سلطانه والمسيح بقوته قيد الشيطان عن ان يمسك بس انت ممكن ترمي نفسك ليه هو اللي عامل لك ايه القديس اغسطينوس قال كلام لطيف ايضا قال لا يستطيع الشيطان ان يمس من يسير في الطريق لان الطريق هو المسيح الذي قال انا هو الطريق نعم
ولكن الشيطان ينسب ينصب فخاخه على جانبي الطريق نعم فاللي يطلع من السكة ويطبش في الجوانب هيتلقط في فخ إبليس نعم إذا خليك ماشي في المسيح تأمن كل شيء مم.
مش كده؟ خليك في المسيح ثابت فيه الحاجة التانية اللي بيحررنا منها المسيح هي إغراءات العالم نعم إغراءات العالم شوف يقول إيه كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ده العالم وياما الناس مستعبدة لشهوة الجسد وشهوة العيون تطلعات وتعظم المعيشة انه يبقى هاي لايف ده اللي في العالم وبيسعى العالم كله وراء آه، الناس كلها تسعى وراء هذه الإغراءات العالمية لكن شوف يقول لك إيه في آه، رسالة يوحنا الأولى إصحاح خمسة عدد أربعة يقول من ولد من الله من ولد من الله زي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت اتولد من الله من الماء والروح يغلب العالم لا يصبح للعالم سلطان عليه وما أعظم هذا المثل اللي قاله أحد الآباء القديسين نحن في العالم ولكن العالم ليس فينا يعني ايه يعني ايه ده ده ده ده كعبلتها لا حسب اسمع يعني مثلا السفينه بتبقى في الميه ولازم هي تتصنع من اجل انها ت- تسبح في الميه نعم
ولكن من المستحيل ان يدخل الماء الى السفينه نحن في العالم زي السفينه لكن لا نسمح للعالم ان يدخل فينا لاننا نغرق نعم ومنين السلطان ده المسيح في السفينه يسوع في السفينه نعم راح نوصل المينا آمين.
ما دام ماسك الدفه يسوع ترسي على المينا اوعى تخاف من اغراءات العالم بعد كده ايضا اغراء من انحرافات آه sorry تحرير من انحرافات غرائز الجسد غرائز الجسد اللي هي طبيعتنا القديمه بعد قبول المسيح بتظل الغريزه موجوده بس الغريزه بقى بتنضبط بتتظبط في حلقه سابقه قلت ان ميكروب الخطيه زي ميكروب العين يخش الميكروب في العين العين بعد ما تبقى سليمه 24 قيراط تبص لها ورمت وبعدين تنزل دموع دموع دموع وبعدين صديد صديد ايه اللي حصل للعين في ميكروب دخل نعم.
بعد ما تتعالج العين بالميسينات والحاجات دي كلها ترجع العين بقى الطبيعيه دموعها منضبطه ما بتدردبش مفيش حاجه الورم خف هكذا المسيح عندما يدخل الى حياه الانسان الغرائز الورمانه والملتهبه ما العين بتبقى ملتهبه من الميكروب نعم والغريزه بتبقى ملتهبه بالخطيه نعم انسان كل نظرته الجنس ملتهب جنسيا زي النبي محمد كان ملتهب جنسيا من نظر اذا نظر الى امراه اقتناها لازم نقول عليه نبي
آه، نبي الاسلام شكرا
آه، والمسيح قال ياتي بعد انبياء كذبه برضه هنقول عليهم نبي انبياء برضه بس كذبه بس يعني.
كذبة.
اشكرك للملاحظه يعني. انا اسف ان انا اقول الكلام ده وارجو ان هو لا يجرح احد احنا على مائده البحث يعني واللي عنده راي مناقض للي انا بقوله يجي ويواجهني ويقول لي انت بتتكلم كلام غلط وبكل سرور نقدر ان احنا نتكلم مع بعض امين شكرا
واضح يبقى اذا المسيح يدخل الى حياه الانسان يعالج التهابات الغرائز بسبب الخطيه اي غريزه ملتهبه ولا كالم داون تهدى لان في انضباط ثمر الروح من ضمن ثمار الروح التسعه ثمره التعفف او ضبط النفس يحصل ضبط للنفس ما يحصلش انفلات فالعبودية للشيطان كانت انفلات والعبودية للغرائز الجسدية أيضا انفلات بولس الرسول يقول من ينقذني قبل ما يتعرف على المسيح من ينقذني من جسد هذا الموت كل ما أريد أن أفعل خير أجد الشر حاضر أمامي لكن يرجع يقول إيه إن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني حررني من ناموس الخطية الكائن في أعضائي يعني في تحرير من ناموس الخطية هل أنت مستعبد للشيطان؟ هل أنت مستعبد للعالم؟ هل أنت مستعبد لغرائز الجسد؟ لو قبلت المسيح وقلت له خش يا رب حياتي هيظبط لك كل ده ويفك القيود ويحررك قل له حررني يا رب طب يا جماعه هل من ضرورة للتحرير؟ طبعا لأن لو ما كانش الله يدينا تحرير من الخطية ويدينا مجرد تبرير وغفران وكده نعم دي الحكاية هاصت الحكاية هاصت إنسان آه، ياخدها for granted وربنا بيغفر الخطايا وبيبررنا فيعيش بحسب مزاجه في الخطية والانفلات لا ده يبقى أوحش بكتير لو تنه في حالته الأولى انه ياخد كده تصريح بالخطايا لا ما تنسوش ان الهنا اله القداسه نعم فنحن مدعوون للقداسه الحياه مع الله والشركه وياه من هنا يستطيع الله أن يخلصنا إلى المسيح يستطيع أن يخلصنا إلى التمام تصورا نديك مثل بسيط لو واحد سكري ومديون مهم.
للخمارة نعم فأنت راجل طيب تروح للسكري تقول له أنت عليك كام يقول أنا سحبت ب 1000 جنيه من الخمارة وهروح في داهية تقول لا ما تزعلش تعال ويجي دافع ال 1000 جنيه للراجل بتاع الخمارة ويقول له طب مع السلامة بقى كويس السكري يعمل ايه هيرجع الخمار فرصة هدم الراجل الطيب ده موجود نستغفله لكن لا ده لابد أن يعالجه من إدمان الخمر تماما وهو بيدفع له بيدفع له يريح ضميره ويقول له تعالى بقى مستشفى عشان نعالجك من الإدمان وإلا ده يبقى تشجيع ليه للإدمان نعم المسيح بيدعونا إلى الحرية بعد ما يبررنا ويطهرنا ويغفر لنا خطايانا قال تعالى بقى اتحرر بقى من الادمان بتاع الخطيه واعطيك الانتصار وده احنا شفنا في امثله حيه للاخت فيكتوريا والاخ علي ازاي الله حررهم آه، من العبوديه التي كانوا فيها طيب نيجي للسؤال الهام بقى كيف احصل انا على هذا التحرير ازاي اتحرر من الخطيه زي ما شفتوا الاختبارات ما فيش تحرير الا بقوه المسيح آه، في يوحنا اصحاح 8 ايه 36 يقول ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرارا نعم.
دي الحريه الحقيقيه نعم.
ارى القران واتعمق في الدراسه والسيره والتاريخ والصحابه وشاف الصحابه بيتخانقوا مع بعض ويرفعوا السيوف على بعض وناس يقول لنا كمان ان علي بن ابي طالب وعيشه اتخانقوا مع بعض في معركه الجمل وسقط فيها عشر تلاف مسلم على الأقل على الأقل وصلى عليهم في الآخر على أنهم كلهم شهداء القاتل والمقتول شهداء ويلا فوت لا الكلام ده ما يشيش كده التحرير يأتي من شخص المسيح فقط هو الذي يحرر آه، الحاجة الثانية لازم نعرف أن المسيح انتصر على الشيطان فلازم حد يكون انتصر على الشيطان المسيح انتصر على الشيطان في التجربة على الجبل لحسابنا المسيح انتصر على الشيطان فوق الصليب سحق رأس الحية والتنين فما فيش غير واحد يكون انتصر عشان يعطينا النصرة لكن واحد يروح يتصادق مع الشيطان والشيطان يضحك عليه ويقول له أشهد لا إله إلا الله وأن محمد مش عارف إيه إيه ويقول له أسلم هي مبروك عليك الخلاص يا شيطان وبقى صديقه وشيطانه أسلم ينفع؟ ما ينفعش ما يقدرش يديلك حرية اطلاقا الحرية في شخص الرب يسوع المسيح ازاي بقى عندما يتحد الضعيف بالقوي يصير قويا عندما يتحد الضعيف بالقوي يصير قويا ويستطيع ان ينتصر بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا ولذلك يقول يعظم انتصارنا بالذي احبنا ويقودنا في موكب نصرته هذا هو المسيح تقبل المسيح عايز تنتصر على خطاياك وذنوبك وقيودك فيش غيره اللي جه علشان يخلصنا ويحررنا لفايدتك ولخيرك كل سلامة طب ننقل بقى إلى الإسلام هل يا ترى الإسلام بيحرر من سلطان الخطية نشوف نشوف هو أساسا في في الإسلام اهتمام بالروح وحياة الروح
لا مش موجود هل في في الإسلام سمو بالروح مش موجود طب تعالوا نشوف الإسلام والشيطان اللي هو لازم نتحرر منه في صحيح مسلم وهذا هو صحيح مسلم ويا ريت الكاميرا آه، كاميرا مان تورينا صحيح مسلم اهوت تمام اهو هذا الصحيح مسلم حديث في حديث 5035 قال محمد لعائشة هل جاءك شيطانك فقالت له يا رسول الله أو معي شيطان قال نعم قالت ومع كل إنسان شيطان شوف الع... شوف الشطرة ذكية أوي ومع كل إنسان شيطان قال نعم قالت ومعك يا رسول الله الشيطان
ذكية برضه أذكية أذكى منه فقال نعم ولما لقى نفسه طب نهار اسود يا معاش شيطان فقال لها ايه ولكن ربي اعانني عليه حتى اسلم الشيطان اسلم بقى اخو المسلم وبقى له الجنه وهيبقى له برضه حريات اسئله اسئله اسئله اسئله اسئله اسئله مين ده اللي يتصادق مع الشيطان الشيطان خبيث ومكار فكيف يرتبط بالشيطان نعم
مش بس الشيطان ده ارتبط بالجن بالجن لدرجة انه في صورة في القرآن اسمها صورة الجن وراح بشرهم بالقرآن وآمنهم و يعني جن آمن ب- بمحمد والشيطان أسلم وبقى للحق هو ما راح لهمش هم اللي قولوا وتصنطوا عليه
صدقوني يا جماعة أنا ما بسخر بالمواضيع أنا مجرد شر البلية ما يضحك لا أكثر ولا أقل كيف يكون هذا والشيطان لا خلاص له لأنه ليس ببشر ضعيف ولكنه مخلوق ناري كيف طيب ده الإسلام وإيه الإسلام والشيطان صار الشيطان صديقا للمسلم وأخا للمسلم لأنه قد أسلم نظيره طب ال- الإسلام وإغراءات العالم بقى بيقول إيه الإسلام عن العالم بقى الإسلام يعطي تصريحا للمسلمين بالاغتراف من العالم على قدر المستطاع نعم مش كده؟ في سورة غافر آية 38 و 39 يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع إيه استمتعوا بها وفي آل عمران آية 14 يقول زين للناس هم، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام البهايم والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا اغرف حب الشهوات من النساء يا بوي يا بوي يا بوي فين ده من المسيح اللي بيقول من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه وده يقول لك زين للناس حب الشهوات من النساء ذلك متاع الحياة الدنيا وفي الأول يقول له إيه يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يعني استمتعوا بالحاجات دي كلها ويقول ابن كثير وهذا هو ابن كثير في تفسيره ويا ريت كاميرامان يسلط لنا الضوء على اهو واضح ماشي يقول ابن كثير تعليقا على هذه الآية إن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء شيء عظيم شيء عظيم يقول لك إن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء يا بوي وقوله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة خير متاع المرأة إن نظر إليها سرته وإن أمرها طاعته وخير الدنيا متاع وأجمل ما في المتاع المرأة
دي ألفاظ نبي
يا حرام يا حرام وقوله في الحديث الآخر حبب إلي النساء ده النبي محمد حبب إلي النساء والطيب وقالت عائشة رضي الله عنها أنا بنقل الكلام بالنص يعني. لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء أحب إليه من النساء إلا الخيل وفي رواية أخرى ليس شيء أحب إلى رسول الله من الخيل إلا النساء متاع الدنيا الدنيا متاع واغرف منها كما تشاء نعم.
أين هذا من شريعة الكمال والقداسة من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه ومن طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني حياة مقدسة قدسية البيت قدسية النظرة إلى المرأة حش- عشان خاطر يدي سلامة حياة وقداسة حياة أخي المسلم حبيبي حبيبي حبيبي أنا خايف عليك من الطريق اللي أنت ماشي فيه أنا لا يهمني أنك أنت تصير مسيحي مش قضيتي قضيتي أنك أنت تتعرف على الحق الذي يحررك من قيود الخطية قيود الشيطان إغراءات العالم صلي وقول معايا لو أنت عايز يا رب أنا بلجأ إليك عشان تحررني من قيودي من سلاسل الخطية انقذني اطلقني حرا يا من حررت الكثيرين قبلي متعني بالحرية من قيود الجسد والخطية والشيطان أشكرك إلهي لأنك سامع صلاتي ومستجيب للدعاء ولك المجد آمين آمين آمين.
آمين تفضل عزيزي شكرا يا أتسابون شكرا آه، أدمن آه، لو سمحتي قدامنا 15 دقيقة آه، ويا ريت نحط ال- آه، معظم الأسئلة في إطار هذا الوقت آه، الموضوع شيق ودسم ويا ريت آه، ناخد أسئلة في صلب الموضوع آه، اتفضلي الميكروفون معك
آه، شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا على أهلا بك.
الموضوع آه، بسرعه هناخد الاسئله يا ريت آه، آه، في ناس كتير رفع ايديها بس عشان وحده الموضوع لو ممكن تبعتوا لي الاسئله علشان آم، ادي الدور في الوقت المناسب للموضوع اللي ابونا بيطرحه آه، امريكان اتفضل معاك المايك
طيب آه، سلام قدس ابونا سو- مرحبا.
سلام الاخ احمد أهلا بيك أهلا وسهلا سلام لكل الاخوه المشاهدين آه، واهل بيتهم آه، مسلمين قبل مسيحيين حقيقه يا أخوي قدس ابونا آه، في دايما اتهام آه، بيتهموا بيه آه، المسيحيين الحقيقيين من اخواتنا المسلمين وهي ان الحياه المسيحيه حياه صعبه وكربه وضيقه وبلا آه، اي آه، آه، لذه وطبعا كلنا عارفين ان المسيحي مجرد النظره الى امراه بتحسب زنا زي ما قدسك قلت لكن عند المسلم آه، آه، حتى اذا باشر الرجل امراه دون الوطء بيحسب مجرد لمم آه، وحتى في نهايه الحياه قدس ابونا في امور كثيره جدا محبه الاعداء عند المسلم يقدر يقاتل آه، غير المسلم في امور كثيره جدا كلها معروفه حتى في نهايه الحياه قدس ابونا المسيحي بيلاقي مجرد حياه في راي المسلم طبعا بيلاقي مجرد حياه روحيه لكن في الاسلام الجنه كلها متع من حريات من آه، امور كثيره جدا انهار آه، وحتى في خيمه معروف.
من اللؤلؤ طولها 60 ميل هيعيش فيها المسلم معروف فحياة كلها آه، نعيم جسدي يعني كده متاع قدس ابونا مع قدسك المايك مم. والحقيقة عزيزي الفاضل ان القضية مش بالم- بالمتع المتاح او بال- ما المسيح قال ما اضيق الباب واقرب الطريق المؤدي الى الحياة وقليلون يجدونه وما اوسع آه، الباب اتفضل ابونا وأح- معاك المايك اه ما انا بتكلم اهو ماشي آه، الموضوع يا جماعه زي ما بقول ان القضيه ما هياش المتع المتاحه لان السيد المسيح بيقول ما اوسع الباب وارحب الطريق المؤدي الى الهلاك وكثيرون يدخلون فيه وما اضيق الباب واقرب الطريق المؤدي الى الحياه الابديه وقليلون هم الذين يجدونه ويمكن اقل من القليلين اللي يجدوه هم الذين يدخلون فيه فالعمليه مش بالمتع, بالمتع العمليه بالنهايه ايه عارفه ايه زي لما يشوف في طالبين طالب مجتهد مزنق على نفسه وعمال يذاكر وطالب تاني مبحبح يقول له ما تيجي السيما يا ابني يقول له لا ما بحبش السيما يقول له طب ما تيجي نفرفش كده تزنقهاش قوي تعالى يقول له خلي لك انت البحبحه العبره مش ال- ده عاش مبحبح وده عاش مقفل العبره بالنتيجه بتاعت الامتحان نعم نعم ويوم الامتحان يكرم المرء يكرم المرء او يهان فاللي كان مبحبح وعايش في السيمه ها برضه هيلاقي طراوته في السيمه لكن المهم ان الانسان يشوف الهدف اللي قدامه وال- والحياه ويزن على نفسه ويرتضي ويقبل هذا النظام المؤدي الى الحياه الابديه ومش ممكن حد يعيشه الا لما ياخد روح المسيح فيجد الحريه في المسيح مش الحريه في شهوه الجسد المتعه في الشركه مع المسيح مش المتعه في غرائز الجسد اتفضل نعم سؤال تاني آه، شكرا وتسابونا اتفضلي يا ادمن لو سمحتي السؤال اللي وراه
آه، شكرا اتفضلي جوليان معاكي المايك
شكرا يا حنا سلام رب المجد يسوع المسيح معك أبونا وكل الموجودين ومستمعين رب يبارككم وكل الآدمن ربنا يعوض تعبكم آه، سؤالي لأبونا يعني إيه أن قبول المسيح يحرر من الخطايا يعني المسلم صعب عليه هيدا الكلام أشكرك يا أبي ربي يباركك ويا رب دايما صوتك صارخ في كل العالم المايك معك يا أدمن
اتفضلي يا تسابونا
آه شكرا جزيلا هم يغيروا المارك بس آه سمعاني دلوقتي على ال- الانترنت في اتصال طب تمام آه السؤال يعني ايه ان قبول المسيح بيحرر من الخطيه صح يعني ايه بمنتهى البساطه بمنتهى البساطه لما بنلاقي طفل ضعيف مش قادر يمشي مشوار طويل تعبان ماشي مع ابوه ورجليه مش شايلاه ضعيف تعبان الاب بيعمل ايه ياخده يشيله نعم
ويمشي بيه ويبقى وسط بتحضرني الذاكرة بقصة جميلة أو قريتها أن كان في إنسان مؤمن عايش مع المسيح وماشي في البرية وبعدين بيبص على أثر رجليه من ورا بيشوف خطواته شكلها إيه يعني فلقى أربع أقدام أثر الأربع أقدام الله إيه ده؟ آه ده المسيح ماشي معايا جميل وبعدين قرب من حته صعبه قوي مليانه برك ومليانه شوك ومليانه مصايب فماشي عمليه خايف فبيبص كده ملقاش غير رجلين اتنين اثر لرجلين اتنين قال له كده يا- يا يسوع بقى في وقت ال- اليسر انت ماشي معايا ولما اجي للعسر انت تسيبني قال له مين قال لك ان انا سبتك يا ابني؟ قال له ماما مفيش غير اثر لرجلين اتنين بتوعي قال له مين قال لك ان دول رجليك يا ابني؟ دول رجلي انا وانت انا شايلك على كتافي مجد الاسم مجد الاسم وماشي بيك وبعبر الصعوبات هو ده التحرر انا ما بقدرش على مواجهه الشيطان انا ما بقدرش على ان انا اسمو فوق الخطيه ولكن المسيح بياخدني على كتافه يحملني على منكبيه ويسير بي في قوه فانتصر على الشيطان تشيل المسيح في قلبك يشيلك المسيح على كتافه وبهذا نتحرر من الخطيه ومن سلطان الخطيه ومن ابليس ومن الجسد عندما نتحد بالمسيح والايه اللي بتقول في المزمور 91 تعلق بي انجيه ارفعه لانه عرف اسمي يدعوني فاستجيب له معه انا في الشده انقذه وامجده ومن طول الايام اشبعه واري خلاصي قابل المسيح وانت تختبر كيف حررك اخونا احمد واختنا فيكتوريا في اختبارات اليوم اعظم مثل امامنا ازاي ربنا حررهم من العادات ومن الشهوات ومن الخطايا والادناس تحب تقبل المسيح هيحررك هينقذك هيرفعك قول امين امين, آمين.
أمين. الرب معك امين امين شكرا أستاذ بولا آه، ادمن لو سمحتي قدامنا سبع دقائق يا ريت نحط اكبر قدر من الاسئله موجود يعني ممكن ناخد كمان سؤال اتنين فيا ريت يكون في صلب الموضوع اتفضلي حضرتك
آه، شكرا جزيلا يا احمد حاضر آه، سيف الكلمه اتفضل معاك المايك
آه، شكرا يا أدمن سلام ونعمة رب المجد تكون معكم جميعا ومعك يا أبي الغالي لو يعيش.
سمحت هناك سؤال شكرا آه، تقول أن الإسلام يحض على الالتصاق بالشيطان في حين أننا نسمع من إخواننا المسلمين أن القرآن يقول عكس ذلك فلو تكرمت علينا وتقول لنا رأيك في هذا الموضوع شكرا
هل القران يقول عكس ذلك
طبعا
وهل القرآن هذا يقول صحيح؟
عكس ذلك. نعم هل هذا صحيح هنشوف ماشي آه، لعل الأخ بيقصد ما جاء في سورة النساء آية 38 ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ليتخذ من الشيطان صاحب يبقى يا وقعت الشوم لقد ساء قرينا قرين قرين سوء يمكن آه، الأحباء المسلمين بيقصدوا إن هو مش القرآن بيحض إنك أنت ما تتخذش من الشيطان قرين صح؟ سؤالي الخطير الذي يحتاج إلى إجابة من الفقهاء والعلماء في الإسلام طب فقط لما الخطب الفقهاء والعلماء الفقهاء والعلماء فقط
عشان خاطر كلام غير الدارسين وغير المتخصصين زي قلته امين امين نعم زي قلته فإنسان فاهم دينه بيتكلم صح نعم طيب لما القرآن بيحض الناس على انهم ما يتخذوش من الشيطان قرينا سؤالي الخطير ليه محمد اخذ من الشيطان قرينا وقال انه اسلم وقال لي عيشا واسلم ولماذا اخذ محمد من الجن قرينا نعم.
ايه مش ده قرآن برضو يسري على الكل ولا ايه مش كده طبعا الموضوع يا حبيبي ويا عزيزي الفاضل في منتهى الخطورة في منتهى الخطورة وله مدلولات خطيرة جدا وطبعا بصرف النظر عن أن القرآن فيه التناقضات المختلفة وزي ما شفنا قبل كده في خمس حلقات أو ست حلقات الناسخ والمنسوخ نعم لدرجة أنها بلغت المتناقضات في القرآن 62 و28 من 100 في المية يعني أكتر من تلتين القرآن ناسخ ومنسوخ ناسخ ومنسوخ يعني قال كلام ولغاه آه، لأن الآية القرآنية بتقول لك إيه وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها طب ولما خير منها ما جبتش الخير من الأول ليه طب وبتنسيها ليه لو كنت انت اديتها نعم طب وتجيب مثلها ليه طب ما تجيبها هي نعم.
علامات استفهام علامات استفهام علامات استفهام ايوه القران بيقول لك من يكن في سوره النساء 38 ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا نعم والسؤال طب وليه محمد أخذ من الشيطان قرينة لما سألته عيشة قال لها شيطانك جه قالت له هو أنا معايا شيطان قال لها أه قالت له كل الناس معاها شيطان أه قال طب أنت معاك شيطان أه بس بقى أنا شيطاني خدت صاحبي أسلم وبين أصحاب يا عمو من يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا لا, لا ما دي اتنسخت ما فيهاش منه وحديث ينسخ آه، آية قرآنية ماشي عنده كلام غريب وعجيب وأنا بدعو أخويا المسلم أنه يفكر بعقلانية ومنطق أنا ما بقولكش اقبل كلامي حجة مسلمة أنا بقول لك ابحث بنفسك ودور بنفسك عشان تعرف طريق خلاصك اليوم نحن نقدم يسوع المحرر من سلطان الخطية من إغراءات العالم من شهوات الجسد هل تقبله؟ يا ريتك تصلي وياي الآن قبل ما نختم بعد إذن حضرتك امين طبعا عشان ربنا يحررك قل له يا رب انا عايز اتحرر ببساطه كده يعني الامر مش محتاج الى انك انت تقوم تتوضى وتيجي تصلي لا ادعي يعني وانت قاعد ادعي دعاء وربنا بيسمع الدعاء قل له يا رب آه، انا تعبان من الخطيه اللي انا مستعبد ليها انا تعبان من شهواتي اللي انا مستعبد ليها انا ذليل من سلطان ابليس اللي بيقهرني وبيستعبدني انا بلجا اليك يا رب عشان تخلصني وتحررني تفك عقد النير اطلقني كمأسور اطلقني حرا في المسيح يسوع امين يا رب اسمع واستجب لكل صلاه ودعاء وما تحرمش حد من السامعين والمشاهدين من هذه البركه وهذه النعمه ولك كل مجد وكرامه الى الابد امين آمين آمين شكرا يا أتسابونا آه، بنشكر أتسابونا على الحلقة الشيقة اللي سمعناها والموضوع الشيق اللي سمعناه آه، بنعتذر لانتهاء الوقت على الأسئلة اللي ما اتسالتش آه، لو موجود الأسئلة ديت موجودة عند حضراتكم ابعتوها على ال website بتاعنا حوار الحق dot com وقدس أبونا هيرد عليها آه، حسب مشيئة المسيح آه، وبعدين عايزين نقول لكم حاجة إن إحنا بنحبكم مش عشان شيء طيب فينا ولا عشان احنا كويسين لكن لان المسيح بيحبكم وهو اللي زرع فينا المحبة احب اقول لكم كمان انكم سمعتوا كتير في حاجات تانية ان يقول لك الصحابة بيحبوا بعض الصحابة ما اعرفش ايه احد ال- المدعين وليس الدعاء يقول لك يا حبايب شوفوا ازاي الصحابة بيحبوا بعض امال مين قتلوا بعض مين دبحوا بعض الخلفاء الراشدين كلهم ماتوا ازاي حروب الرد اتعملت ازاي ايه اللي حصل فكروا ادرسوا التاريخ ما تاخدوش كلامنا على طول فكروا فيه شوية افهموه وبعدين ارجعوا تاني وحاورونا فيه وهو ديت الطريقة اللي هتودينا اه، تذكروا أخي الحبيب وأختي الحبيبة الشيطان كأسد ذائر ما هواش أسد إنما هو مخادع كأسد ما هواش أسد هو مخادع يريد أن يفترس بك عندما تقع أسيرا للخطية تذكر أن يسوع يحبك سيحملك فوق كتفيه ويعبر بك من هذا الأسد الزائر المتشبه بالأسد الزائر صلاتي لكم أن الرب يضيء بنور وجهه في قلوبكم وتعرفون الحق والحق يحرركم والسلام والنعمة وإلى اللقاء شكرا يا أتسابونا شكرا الرب معاكم وإلى آمين.
اللقاء امين شكرا